صلى الله عليه وسلم اللهم خل لنا واختر لنا بحكمتك ورحمتك في كل أمرنا وقولنا وفعلنا اللهم قونا وثبتنا واجعلنا أهلا لكل ما كلفتنا به نعوذ بك أن نتكلف أو نتكلم فيما لا يرضيك أو فيه خسران أو لا نصلح له أو لا نطيق اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت وأقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة الرحمة هنتكلم النهاردة إن شاء الله في موضوع يعني يمكن شوية هنبسطه يعني هو طبعا بنتكلم على الصحة الجنسية عموما وعقم الرجال وطبعا احنا بالتأكيد في انتظار اي استشارات اي استفسارات تتعلق بموضوع الصحة الجنسية سواء للأطفال الكبار الصغار المراهقين الشباب او الرجال او النساء اي موضوع يتعلق بمشاكل الجماع او الصحة الجنسية وكمان موضوع العقم عند الرجال ضعف الخصوبة عند الرجال مشاكل الإنجاب اللي بيكون سببها الرجال موضوع الحلقة النهاردة الحقيقة قوانين الإنجاب لكن الحقيقة أنا عايز قبل ما أبدأ الموضوع عايز أنوه عن حاجة مهمة جدا لابد إن احنا نركز عليها كأطباء لأنه الواضح إن احنا مقصرين تقصير كبير جدا في هذا الأمر ولا شك أنا دايما أدعو زملائي وكل المشاهدين أن يشاركوني ويتعاونوا معايا في موضوع توثيق ظاهرة التلوث الجنسي توثيق الحالات الماضية المتعلقة بالتلوث الجنسي حتى يمكن بعد ذلك تدريسه في المدارس والجامعات لطلاب الطب طبعا اللي كان متابع ممكن يعرف التلوث الجنسي يعني نقصد به الإباحية والسلوكيات الغير صحية في التعامل مع الجسد والغريزة الجنسية التي تنتشر في كل بلاد العالم وطبعا لها مخاطر وأضرار كبيرة جدا والحقيقة طبعا لا شك أن الدين وعلماء الدين لهم دور يعني قوي جدا في هذا الأمر لكن هناك من لا يرتدع مع الأسف ولا يسمع للعلماء ولا بد أن يكون للطب وللعلم له دور ونوثق هذه الحالات المرضية المتعلقة بهذا الأمر ومن ثم نستطيع أن احنا بعد كده ندرسها في كليات الطب وفي مناهج الصحة العامة والطب الجنسي وغيره وكذلك في المدارس والجامعات الثقافة الطبية الصحيحة المتعلقة بالغريزة الجنسية كمان لابد أن يعني أن طبعا الحقيقة محتاج تعاون أي واحد يقدر يتعاون معايا من الأطباء أو من أي حد من السادة المشاهدين في موقع انترنت وفي بعض الأبحاث الطبية اللي ممكن الحقيقة تبرز هذا الدور الطبي الواضح او المهم جدا لتجنب او للحفاظ على البيئة وتجنيب الشباب هذه المخاطر والامراض العديدة التي يسببها التلوث الجنسي وطبعا لا شك انا ليا صفحة على الفيسبوك وتليفوني موجود في القناة اللي يحب طبعا اهلا وسهلا اتمنى انه الجميع يشاركني موضوع قوانين الانجاب قانون قانون طبعا ليه قوانين لانه بالطبع نحن في العقل هنطلع فاصل طيب هنطلع فاصل ونعود بعد الاذان ان شاء الله
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفاني الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة الظهر موعد صلاة الظهر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بسم الله الرحمن الرحيم آه، لا زلنا معاكم في عيادة الرحمة آه، مع الدكتور خالد حمدي هليوة وبنتكلم على موضوع الصحة الجنسية وع- و- ومشاكل الرجال لدى الرجال أو مشاكل عقد الرجال وقلنا إنه موضوع الحلقة الحقيقة النهاردة هيكون قوانين الإنجاب وأنا الحقيقة تعمدت إن يكون ال- الموضوع بهذا ال- ال- اللفظ لأنه الحقيقة إحنا كأطباء طبعا لا شك لنا آه، يعني ضوابط علمية لابد أن ننضبط بها في ال- في العالم الطب بالتأكيد وهو ما يسمى ال evidence based medicine أو الطب الصحيح الموثق المبني على دليل وكذلك في كل العلوم حتى في علوم الدين وعلوم الشرع وغيره من العلوم لابد أن ننتمي أو ننتسب إلى العلم الصحيح الموثق المبني على دليل حتى طبعا في عالم الطب نستطيع ومن ثم علاج مناسب للمرضى ليه انا اخترت ال ال الكلام ده لانه الحقيقه آه، آه، آه، ده واقع بالفعل احنا لنا قوانين بتحكمنا وهذا شيء آه، مهم وفي نفس الوقت لانه الحقيقه يعني لنا بعض الزملاء الحقيقه مع الاسف يعني بنجد انه مساله زي ما انتم عارفين موضوع العقم موضوع الانجاب ده آه، يعني موضوع مؤرق ويعني آه، ممكن اي الانسان اللي اللي نفسه في في الانجاب ممكن ينفق يعني اي ما كل ما يملك عشان يحصل على آه، طفل ولكن مع شديد الاسف ان احنا بنقول ان هناك من الاطباء من يخالف هذه القواعد العلميه الطبيه المعمول بها في العالم كله وهو ما يسمى بتقول evidence based او العلم الصحيح الموثق المبني على دليل الذي قامت عليه تجارب وابحاث عديده في كل بلاد العالم واصبح هناك شبه اجماع على هذا الامر ونحن طبعا كأطب- كاطباء لابد ان آه، آه، آه، آه، يعني آه، آه، نطبق هذه القواعد العلميه ولا نخالفها لانه الحقيقه مخالفه هذه القواعد الطبيه او القوانين الطبيه طبعا بلا شك آه، بالتاكيد انه آه، ده يعد طبعا خطا طبي وقد يعاقب عليه القانون لما نلاقي مثلا مريض عنده الهرمونات عاليه جدا وبعدين تجد انه الزميل بيديله هرمونات ولسنوات عديده وهرمونات مكلفه ومرهقه نفسيا ومرهقه ماديا وسنوات وسنه ورا سنه وخمس وست وعشر سنين هذا طبعا مخالف بالتاكيد للقواعد الطبيه وال evidence based medicine وده طبعا الحقيقه طبعا آه، خطا طبي ولا يجوز كمان لا نجد بعض ال- الاطباء ممكن المريض بيجيله بتحاليل وبعدين كان عنده عدد من الحيوانات المنويه وبعدين بدأ معاه العلاج كان العدد متدني جدا أو وهو بيتابع وجد إنه العدد بيتدنى سواء كان هذا بسبب استعمال علاجات خاطئة أو إنه بسبب إن المريض عنده مشكلة لم تشخص بشكل جيد أو إنه هذه المشكلة غير معلومة وإنه المرض بيزداد وبالتالي ممكن المريض آه، يصل إلى إنه الحالات المرئية تبقى صفر آه، آه، الحقيقة كان ده برضه يعتبر خطأ طبي لأنه كان يجب على هذا الزميل إنه ينصح هذا المريض يقول له من فضلك أنت لازم تعمل تجميد لجزء من الحيوانات المنوية في مركز أطفال أنابيب علشان لا قدر الله إذا شفنا إنه ال- ال- الحياة المنوية بتتناقص وأنت والحالة بتسوء يبقى قد نستعين بهذه الحيوانات المنوية المجمدة المحفوظة في الحقن المجهري طيب كمان بنجد انه كتير من ال- ال- ال- الزملاء بيتابع مرضاه ولسنوات وخمس وست سنين بالعلاجات الطبية وبعدين نفاجأ ان سنه كبر واصبحت في 37 او اكثر وهذا يعني بالنسبه لنا انه هذا المريض وبرغم انه كان قادر على انه يعمل حقن مجهري في فرصه افضل بكثير من هذه ال ال ال ال من هو الم- مما هو متاح الان لديه فهو ينفق نفس النفقات لكن يحصل على نتائج اقل بكثير او قد تكون نتائج لا قدر الله طبعا آه، آه، آه، قليله جدا في الاربعينات اذا مساله الوقت وعامل الوقت مهم جدا وفي نفس الوقت برضو استعمال الدواء برضو مهم جدا بطريقة علمية صحيحة منضبطة ومع اتباع القواعد ال- العلمية المعمول بها في العالم ك- كله وطبعا لا شك زي ما انتم عارفين انه البشر يضعون قواعد وقوانين للطب وهي قوانين وضعية وقابلة للخطأ والصواب بلا شك ويتم تصويبها والاجتهاد فيها يوما بعد يوم والحقيقة لابد ان ي- يكون الطبيب ال- الذي يمارس آه، مهنة الطب لابد أن يكون ملما بهذه ال يعني الأبحاث الجديدة وإذا لم يكن حتى لديه الوقت الكافي للإلمام بكل هذا فالحمد لله يعني نحن نشكر الحقيقة آه، آه، آه، نقابة الأطباء لأنها وفرت آه، موقع UpToDate الموقع ده الحقيقه انا انصح جميع الزملاء بالاشتراك فيه عن طريق نقابه الاطباء تدفع مبلغ زهيد جدا لا يعني لا قيمه له لكن بتحصل على قيمه عظيمه جدا لانه هذا الموقع يتم تحديثه وباستمرار وتجد انه في كل بدايه كل موضوع يقول لك الموضوع ده تم تحديثه مثلا من خل- خلال الشهر اللي فات اخر مره من 10 ايام اخر مره من من شهر اخر مره من خمس وهكذا ف- فبالتاكيد الموقع يعني بيقدم معلومات مختصره جدا معلومات آه، واضحه بسيطه وكمان آه، في جزء لل patient information او ال- المعلومات التي يجب ان يحصل عليها المرضى ويمكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بسبب ال ال طبعا الدستور بيقول تعريب الطب وتعريب العلوم وكذا والدنيا يعني قامت واعتبروا ان ده يعني شيء مشين واحنا هنرجع لورا والكلام ده الحقيقه طبعا هذا غير صحيح احنا بنقول انه هذه التعريب هذه المعلومات مثلا في هذا الموقع ال- ال- ال- ال- الجيد آه، المعلومات اللي المرضى التي يجب أن يحصلوا عليها هذا المريض إذا كان إمكانه أو في إمكانه يحصل على هذه المعلومات باللغة العربية فده لا شك هيفهم على الأقل الطبيب اللي بيعالجه ده شكله إيه العلاج اللي أنا باخده ده طبيعته إيه هل هو مجدي ولا مش مجدي هل أنا كده ماشي صح ولا مش ماشي صح وإن أخطأ الطبيب تجد أن المريض ممكن يبقى ملم بهذه القواعد العلمية طبعا بالتأكيد المعلومات اللي بتعطى للمرضى ليست طبعا معلومات آه، يعني آه، آه، فيها ألفاظ آه، آه، يعني آه، علمية آه، وإنما هي معلومات مبسطة يعني تضع تضع في الصورة المشكلة اللي عنده عشان يقدر على الأقل يبقى آه، يأخذ بأسباب الوقاية يبقى فاهم ال- ال- ال- ال- ال- المرض بتاعه وكيف يمكن أن يصل إلى إن شاء الله ال- طريق الشفاء بأقصر طريق السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا محمد دكتور انا بس آه، في مرحله المراهقه وكده ايوه يا محمد فيعني أنا كنت يعني استغفر الله العظيم وقعت في في المشكله بتاعت العاده السريه عندك كام سنة يا محمد 18 ف فيا دكتور نعم.
بقالي ثلاث سنين او سنتين ونص مم.
كل ما اجي انام الس- الم- المني ينزل طيب ماشي يا محمد ايه تاني
فانا م- م- مش عارف ما دخلتش الامتحان بسبب المشكله دي يا دكتور رد عليا والنبي حاضر يا محمد ماشي يا دكتور شكرا
تحت امرك طبعا لا شك انه آه، يعني انتوا ليكوا اولوية في هذه الحلقات الب- البسيطة امة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا دكتور اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور آه، انا جبت تحليله 25 مليون 25 مليون آه، وال- والدكتور قال له الحركه ضعيفه شويه يعني مش قوي الحركة ضعيفة طيب وايه تام- وايه كمان وبس يعني هو جاله علاج لمده شهرين ولحد ما حصلش حمله احنا ما قلنا تسع سنين بس معنا وقت يعني عندي سبع سنين عندكم ولد الحمد لله آه، آه، آه، انت عندك كام سنة حضرتك انا عندي 27 سبعة وعشرين تمام الزوج حبيبي كويس الحمد لله الزوج مدخن لا ولا مدخن ولا حاجه طيب عنده أي أمراض مزمنة بيعاني منها أو بياخد علاج لأي حاجة مش اي مرض بس هو يعني جسمه نحيف شويه يعني جسمه نحيف شويه ممكن تعلي صوتك شوية بس نعم جسمه نحيف شويه يعني جسمه نحيف لكن هل جاله التهابات في البول أو البروستاتا أو كده نعم هل كان في التهابات عندك أو عنده قبل كده التهابات في ال...
لا لا لا ما في شيء وانت ما كانش في إفرازات هرش آه، حاجة ريحتها لا.
مش طبيعية قرحة في عنق الرحم لا، آه، ال- الزوج مقيم- يعني العلاج مش جايب نتيجة يعني.
الزوج مقيم في البيت باستمرار ولا بيسافر آه، اللي كان مسافر الحمد لله مقيم.
العلاقة الزوجية طبيعية؟ العلاقة الزوجية طبيعية نعم نعم الجماع طبيعي يعني مفيش مشكلة آه.
فيه خالص طيب ال- عمل إشاعة على الخصية ولا لا عمل الساعة وما فيش سوال الحمد لله ال- الإشاعة سليمة تمام آه، طيب آه، آه، آه، التحليل طبعا اتكرر أكتر من مرة اتكرر ثلاث مرات وهو العدد آه، الحركة ضعيفة برضه الحركة ضعيفة وبقالكوا قد إيه متزوجين بس يعني قال له استمر ثلاث شهور و- واستمر عليه مرة- شهرين ورجع بعد فترة عاد العلاج بعد سنة.
مدة الزواج قد إيه من فضلك نعم أنتوا متجوزين بقالكوا قد إيه بقالنا تسع سنين تسع سنين آه، حصل حمل بعد سنة قعدنا سنة يعني كاملة بعد ما حصل حمل والولد ال- الولد الأولاني ده كان بعلاج ولا بدون علاج نعم الخلفة الأولانية الولد الأولاني كان بعلاج ولا بدون علاج كنتوا بتاخدوا علاج
مش عارف مش سامع كنتوا بتاخدوا علاج قبل الخلفة الولد اللي كان عندك ده ولا كان بدون علاج لا بدون علاج بدون علاج خال- كان طبيعي خالص اه خالص والولد عنده قد ايه دلوقتي سبع سنين كم سبعة سبعة ايه سنين سبع سنوات طيب آه.
استعملت موانع للحمل ولا اي حاجه لا بس هو كان مسافر مدة أربع سنين وكان يجي شهريا و...
اه مسافر اربع سنين تمام طيب ما انا بسالك قلت لي موجود على طول طب انت طيب ما يجراش حاجه نحاول نرد عليها طبعا هو آه، بالتاكيد انه آه، آه، يعني احنا م- بالنسبه ل- ل- للزوجه 27 سنه اول حاجه بنبص سن الزوجه مع- معقول يعني نقدر عندنا فرصه مثلا لو ان احنا شفنا المريض ده مثلا وحاولنا ن- نوصل لسبب لضعف الحركه سواء كان آه، آه، آه، مثلا التهاب في الغدد التناسليه التهاب في البروستاتا التهاب في ال ال ال ال عند ال- الزوجه او غيره ممكن يسبب م- يعني تنتقل العدوى آه، لو كان في مثلا اجسام مضاده ممكن في السائل المنوي قد يكون آه، بس- برضو غالبا ممكن تبقى بسبب التهابات او شيء من هذا لكن عايز اقول انه نكتشف هذه الامور مثلا آه، لو كان انه في الاخر ما عرفناش نوصل لسبب بتقول الاشاعه سليمه بنعمل تحليل هرمونات برضو ولو انه الهرمونات غالبا هتبقى آه، آه، سليمه لكن زي ما بنقول احنا احيانا بنبقى يعني بنحاول ان احنا نستعمل كل الوسائل المتاحه عشان نوصل ل... ل... لسبب الحقيقه لانه طبعا في الاخر لما نيجي نقول المريض ده مفيش سبب واضح عندنا وادينا له علاج الحقيقه طبعا زي ما انتم عارفين في بعض العلاجات ممكن تحسن الحركة وإن كان هذا الأمر طبعا بنسميه علاج عشوائي لأنه علاج الحقيقة طبعا آه، آه، آه، غير آه، مؤكد وليس كل المرضى اللي بيستفيدوا من العلاج ده أو اللي بيستعملوا العلاج ده بيتحسن الحركة عندهم لكن في الآخر الحقيقة طبعا إذا كان الزوج آه، طبعا م- م- بيسافر أو كذا أو في حالة ان احنا ما وصلناش لنتيجة بعد ست شهور من العلاج طبعا لابد ان احنا الحقيقة نحاول نعمل تلقيح صناعي يعني التلقيح الصناعي برضو قد يكون مفيد السلام عليكم الاخت مروة اتفضلي يا فندم يا دكتور آه، انا متجوزه ليا اربع سنين ونص اربع سنوات ايوه وعندي طفل عنده ثلاث سنين تمام حصل حمل طبيعي عادي بعد 8 شهور من الجواز تمام فانا استخدمت وسيله مم.
وسبتها ليا سنتين شلتيها من سنتين سنتين ايوه امم وما حصلش حمل طيب آه، جوزي عمل تحاليل ايوه العدد مليون مليون فقط مليون فقط طيب.
وال total 3 مليون طيب والحركه ال PR وال NP امم 15% طيب وال PR 5% طيب وال NP 10% طيب وال abnormal forms 98 طيب فانا دكتور النساء نصحنا بالحقن المجهري طيب فانا عايزه اسال يعني انا عملت تحاليلي والاشعه بالصبغه تمام كل المش- الدنيا تمام مم.
عندي امم فهو الموضوع ده ملوش علاج يعني يعني نتجه للحقن المجهري على طول ولا ينفع في علاج قبلها الاول عايز اسال الزوج آه، طبعا هو بالنسبه له آه، يعني كان عمل تحليل واحد ولا اكرر كان في التحاليل تحليل قبلها برضو بشهر برضو كان برضو عنده نفس المشاكل اه يعني بتكرار التحاليل بيطلع نفس نفس النتيجه المشاكل هو ما أنا عندوش لما اي عملت- مشكله عملنا اشعه على الخصيه ولا لا آه، الدكتور قال له ما فيش دوالي طيب عملنا تحليل هرمونات لا ما عملش تحليل هرمونات طيب آه، هل هو كان عندك او عنده فيه اي التهابات او كده لا لا لا ما فيش تمام ومش يبقى لازم نعمل تحليل هرمونات آه.
دي دي حاجه الحاجه التانية انه آه، آه، آه، آه، ب- بالنسبه لل- للزوج مقيم ولا بيسافر لا، ولا ايه مقيم مقيم مم.
والعلاقه الزوجيه طبيعيه طبعا منتظمة.
ها منتظمه وكنت بتابع وطبيعيه تبويض وكده وما برضو ما كانش بيحصل حمل تمام الزوج مش مدخن لا مش مدخن تمام حضرتك عندك كام سنه يا مدام مروه 27 طب كويس 27 سنه فاحنا بس نسال لموضوع الحقن المجهري موضوع ده.
الحقن يعني المجهري ده بالنسبه لكم طب انت الامكانيات الماديه تسمح لا يعني هي يعني ان شاء الله تسمح طيب يعني هو احنا بس بنسال ينفع في علاج الاول قبل ما نعملها حتى عشان خاطر الحقن المجهري تبقى فرص نجاح حاضر أعلى.
صحيح بالظبط كده فعلا كل ما نحسن الح- الخصوبه بتاعه المريض كل ما ده بيحسن نتائج الحقن انا بسال المجهري.
عشان كده يعني طيب في- عايزه تضيفي تاني ح- حاجه تانية ولا ارد عليكي شكرا ربنا تحت يهديك أمرك كتير فندم.
ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام طبعا بالنسبة برضو لمدام مروة احنا برضو بنقول انه لابد ان احنا بنتأكد من انه المريض ده كان في البداية ما كانش عنده اي مشكلة وكان في انجاب طبيعي اذا في مرض اما انه ما تشخصش كويس او انه في آه، يعني م- م- م- م- مرض عمال بيزداد وهو غير معلوم لكن في النهاية لابد نقول لهؤلاء ال- الأزواج الزوجين اللي كده أو كل أي حد بيجد نفسه كان سليم وبيتناقص لازم يعمل تجميد السلام عليكم أم محمد السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اتفضل
السلام عليكم يا دكتور اتفضل
بالنسبة سرعة القطس يا دكتور عندي سرعة قطس فظيعة حضرتك م- مقيم في البيت ولا بتسافر حضرتك مقيم مع الزوجة باستمرار ولا بتسافر
لا أنا مقيم باستمرار طيب الزواج مدة مدة الزواج قد ايه قاعد في البيت يعني مدة الزواج قد ايه بقالك قد ايه متجوز كم تمام في اولاد في اولاد الحمد لله مم، طيب بيسأل عن القذف المبكر طيب فكنا بنقول انه ال- بالنسبة لمدام مروة الزوج كان طبيعي وكان انجب طبيعي وبعدين وجدنا فجأة بعد آه، آه، آه، فترة انه الحيوانات المنوية بتتناقص وانه اصبح الان مليون او كذا ام عمر السلام عليكم
السلام عليكم يا دكتور اهلا وسهلا يا فندم دكتور معايا اتفضلي يا فندم آه، لو حضرتك انا متزوجه بقالي 11 سنه ولسه ربنا ما رزقنيش بالاولاد نعم وعندك كام سنة عندي 31 31 طيب و- وعندك اي مشكلة تمنع الحمل الطبيعي يعني كشفتي اه كشفت وعملت حقن مجهري مرتين وحقن صناعي وربنا ما وفقنيش يعني فيه وكده.
طيب المشكلة برضو عايز اعرف عندك ولا عند الزوج
هو الزوج عنده التحريض بتاعه 20 مليون آه، عنده نسبة لزوجة شوية وأنا عندي آه، ضعف في التويض يعني الدورة مش منتظمة كده عندك ضعف والدورة مش منتظمة الكلام ده من زمان ولا جديد لا من زمان يعني يعني كان غالبا المشكلة عندك مش عند جوزك
نسبتي انا يعني انا الوقت حاليا عندي كيس مبيض كيس مم، عملية- تكيس على المبيض اه اه الوقت معايا كنت طيب عملت انت انت مصاب.
حضرتك لما بتاخدي الادويه وال- المنشطه دي وكده بتتعبك يعني اللي هي بتاعه الحقن المجهري اللي قبل ال- التنشيط الهرمونات ده وكده اه امم طب انتوا عم- عملتوا الحقن المجهري مرتين وما كانش فيه آه، يعني آه، استجابه ربنا ما قدرش يعني ما مش بتقولي كده لا يعني.
طيب هل هل هل في مشكله لو عدناه مره تاني
هو الدكاترة بيقولوا لي يعني أنا ماشية مع دكتور دلوقتي بيقول لي ن- نستنى شوية هو المشكلة برضه في مشكلة إن زوجي بيسافر يعني بيجي 10 الزوج بيسافر امم تمام 10 أيام بس في- في الشهر وكده بيقعد معاكي 10 ايام كل شهر اه
لكن هو بداية الطبيب المعالج ليكي بيقول لك انه امكانية حدوث الحمل الطبيعي ممكنة ولا لا
هو بيقول لي ممكنة بس عايزة انتظام من الزوج وعايزة كورس من العلاج وكده لان انا شايف ان ال- المشكلة عندك انت شخصيا مش عند الزوج خالص اه فانا رأيي انه حضرتك معلش حتى تاخدي الت- الت- مواعيد التبويض من الدكتور تعرفي مواعيد التبويض بقدر الامكان اذا كان التبويض بيتلخبط ولا ايه ولا بد ان الزوج يكون موجود اثناء فترة التبويض ويكون الجماع يوم بعد يوم ما يبقاش كل يوم طب يا دكتور بالنسبة للكيس اللي عندي دوت هو كان حجمه خمسة نعم آه، قبل ال- ميعاد الدورة وبعد مم.
الدورة نزل هو كان عمل لي نزيف مرتين نعم آه، والوقت حاليا لما كنت عند الدكتور قال لي بيجي حجمه ثلاثة يعني هل آه، اخد من معايا منشطات هو عايز يديني منشطات يعني ما هو شوفي حضرتك يعني الموضوع ده موضوع ده يتوقف على الزميل اللي كشف عليكي واللي شاف ال- الاشاعات ولذلك انا بسالك فقلت لي يعني فانا الحقيقه ما اقدرش احكم من غير ما ايه ما يكون عارف ايه الحاله بالظبط فحضرتك حتى هو الزميل بتاع النساء هو اللي هيقول الكلام ده ويقرره اذا كان في خطوره لا قدر الله ولا لا لكن انا بح- بس بوصيكي بيه انه نحن نقدر ندي منشطات يعني اذا كان الزوج سليم تماما مفيش اي مشكله يبقى نقدر ان احنا نظبط مواعيد ال- الجماع ويكون معروف تعرفي من الدكتور بتاعك مواعيد التبويض ويكون الزوج لازم موجود لانه آه، ما ما كانش موجود في أي- ايام التبويض يبقى كانك هو ما- مش هينفع ابدا اه بس فده النصيحة ان احنا نكون متواجدين اثناء فترة التبويض ويكون العلاقة الزوجية يوم بعد يوم ما تكونش كل يوم لان لما تبقى كل يوم ده بيقلل فرصة الحمل شوية اه تحت طيب امرك يا دكتور آه، هو كان برضو الدكتور اتكشف- آه، اكتشف عندي ان في نسبة ورم حميد في, في الرحم يعني بس قال لي هو ملوش اي اهمية خالص ولا ليه اي تأثير على الحمل نعم يا فندم آه، فبرضه عايزه اتاكد من حضرتك يعني والله برضو الحاجات دي احنا ما نقدرش نحكم عليها كده شفاهة لكن اذا كان في زميل عمل اشاعة وكشف وبتاع لابد انه ده هو اللي هيديك المعلومات الدقيقة اللي تتعلق بالموضوع انه انا مش هقدر اتكلم عن حاجة ما شفتهاش زي ما قلت لك نفس الكلام بالنسبة للتكيسات لكن انا بس باكد انه اذا كان في امكانية للحمل الطبيعي يبقى اذا كل الموضوع الم- المهم ان احنا ناكد على موضوع آه، ميعاد التبويض ويكون الزوج متواجد في هذه الفترة ويكون العلاقة الزوجية يوم بعد يوم
طيب يا دكتور معلش سؤال اخير نعم.
بس حضرتك نعم.
آه، بالنسبه للحجامه هل مناسبه لي انا الحجامة سنة وهي شفاء بلا شك وطبعا احنا آه، كأطباء مع الأسف يعني مش بندرسها لكن أنا واثق انه هي طبعا آه، لها آه، آه، دور فعال ومهمة جدا والحقيقة كتير من المرضى بيطلبوا مننا نعمل حجامة لدرجة ان انا يعني آه، آه، شايف ان انا لازم اتعلم الحجامة لانه فعلا الحجامه من الحاجات المهمه جدا والمفيده جدا جدا واحنا زي ما هقول لك دلوقتي عندنا امراض مش عارفينها هي ايه وبنستعمل علاجات عشوائيه كتير ملهاش اي آه، آه، سند علمي موثق آه، لكن الحجامه لها سند علمي صحيح فانا شايف ان الحجامه بالنسبه لكم تبقى مفيده ماشي شكرا عارف شكرا يا دكتور تحت امرك يا فندم تحت امرك فبالنسبة للمدام مروة كنت بقول انه احنا لازم نعمل تجميد يا مدام مروة ده بز- ده لابد منه عشان لا قدر الله واحنا ماشيين في العلاج بتاعنا ما نجيش فجأة كده نلاقي ان الهرم او بتاع ده التحليل وصل صفر لا قدر الله طبعا الكلام ده بنقوله مش معناها انه إيه، يعني ده ليكو لكن انا بقول هذا بوجه عام المرضى اللي بنجد فيه تناقص كبير جدا لابد نعمل تجميد في مركز أطفال أنابيب آه السلام عليكم ألو، السلام عليكم مدا- مدام زينب ولا زي... اه اتفضلي دكتور اخبار حضرتك ايه الحمد لله يا فندم لا هو انسه زينب مش الأنسة زينب تحت أمرك يا فندم تمام اتفضلي.
هو انا هو انا بسال حضرتك بس بالنسبه عندي افرازات انثويه تمام ال... ال... عندك ايه حضرتك افرازات انثويه اه نعم فاخدت لها كذا مره علاج وبرضه بترجع تاني
آه، فالحصل بت- عليها إيه؟
تقصدي تقصدي حضرتك افرازات آه، من ال... من ال... من الأعضاء التناسلية يعني
بالظبط كده تمام وده ما هوش عرق يعني لا يا فندم هي افرازات مستمر حضرتك عندك كم كم سنه حضرتك عندك كم سنه 22 سنه 22 سنه طيب هل في هرش هل هل في بترجع في تاني في هرش ولا ولا بدون هرش هي اخر مره كان في هرش بالفعل تمام وبقى ليها ريحه مش كويسه هي ب- بالفعل هي برضه بقى ليها ريحه مش كويسه تمام يعني ممكن تحسيها ان عامله زي المخاط كده او آه، م- بالظبط ميه كده.
زي ميه القلقاس ساعات كده بيبقى او لونها مبيض وساعات بيبقى لونها مصفر ساعات تمام.
بتبقى تقيله تمام تمام تمام طيب آه، آه، آه، آه، في اي سؤال تاني يا انسه زينب لا ما فيش شكرا يا دكتور طيب حاضر هرد على حضرتك مع السلامه مع السلامة فبالنسبة لمدام مروة بقول ان الزوج لازم يكمل تحاليله اول حاجة لازم يعمل تجميد وبعدين بنعمل تحليل هرمونات وبنعمل تحليل فحص سائل البروستاتا لعله يكون في سبب لهذه المشكلة وطبعا انت بتقولي انه الاشعة سليمة ما فيهاش حاجة اشعة الخصية الدوبلر سليمة ما فيهاش حاجة بعد كده بنعمل مثلا لو في آه، آه، آه، آه، لو لقينا اي مشكله في الهرمونات بتتصلح ولو لقينا اي التهابات بنحاول نصلحها وطبعا بحكم ده انه انه عندكم 27 سنه او الزوجه عندها 27 سنه فطبعا ده معناه ان احنا ممكن عندنا وقت ممكن آه، آه، ست شهور كمان او سنه آه، نقدر نحاول في ال- العلاج آه، طبعا ال- ال- ال- الفكرة انه برضو زي ما بنقول انه العلاج الطبي والجراحي آه، م- مش مفروض انه يزيد عن آه، سنتين او ثلاث سنات سنوات بالكتير آه، لانه بعد الفترة دي اذا كان في تشخيص مناسب اذا العيان اتفحص كويس وخدنا التاريخ المرضي كويس وعملنا التحاليل والفحوصات اللازمة وحاولنا نصل إلى تشخيص بقدر الإمكان فأعتقد أنه يعني آه، آه، سنتين ده يعني رقم يعني مش قليل وخصوصا أنه عندنا الناس بيتجوزوا متأخر وكمان لازم نكون عارفين زي ما أنتوا آه، يعني آه، سمعتوا مني قبل كده أنه كل ما الزوجة بتكبر كل ما الخصوبة بتتناقص وده معناها ان احنا ممكن نفوت عليهم فرصة في العلاج بالحقن المجهري او وسائل اخصاب المساعد مين محمد السلام عليكم وعليكم السلام يا محمد ايه صحة حضرتك يا دكتور الله يبارك أ- اهلا بيك فيك. هو أنا سمعت عندي آه، المدام 37 سنة
ايوه
وحامل يعني حملت مرتين بين كل مرة والثانية سبع سنوات طيب يعني معنا ولدين من فضل الله الحمد لله طيب الله يبارك فيك. والمرة الثالثة طبعا آه، طبعا كان بقى دلوقتي سبع سنوات وكانت بتاخد وسيلة آه، برشام مم.
حبوب ومنعناه و... والحمد لله يعني الدورة وناس كنت بقى لها 40 يوم دلوقتي ما جاتش ولكن عندها ألم فظيع في بطنها
الم في البطن اه ألم في البطن وأحيانا يكون في الظهر في سلسلة الظهر بالكامل مم. يعني ايه ده تقصد بعد العلاج
لا ما هي ما اتعالجتش حضرتك مش انت بتقول بتاخد ع- علاج ولا ايه لا ده ولا كان برشام منع الحمل كان منع من الحمل اه طب هي وقفت البرشام ولا لسه بتاخده وقف اه وقفته آه.
والدورة غايبة بقى لها 40 يوم أو 45 بقى لها 45 يوم طب انت عملت اختبار حمل ولا ايه عملنا اختبار ايوه البتاع اللي بيجي قدام وبعدين؟
الصيدلية. النتيجة اللي هي اللي هي العلامتين الحمر دول بس انت تعرف ي- يعني عايز تقول انه في حمل ولا مفيش فيه ده يعتبر فيه يعتبر فيه اذا حضرتك تتوجه لدكتور امراض نسا فورا عشان انه لابد نتاكد ونطمن على الحمل ده اول حاجه وبعد كده لو في اي مشكله ممكن ناخد علاج بس ما يكونش يعني طبعا يضر ال ال ال ال الام او الطفل في فتره الثلاث شهور الاولانيه اه مم.
يعني حضرتك ال ال ال الالم الفظيع ده آه، ما انا آه، بقول لحضرتك احنا عايزين اول حاجه نطمن عن على الحمل ونتاكد انه مفيش مشكله فيه ثانيا بعد كده اذا حبينا نروح نشوف دكتور أم، عظام او اي حاجه بس انا اقول لحضرتك يفضل عدم استعمال اي ادويه اثناء الثلاث شهور لا لا ما فيش ما فيش استعمال ادويه ما خالص انا بقول لحضرتك احنا مش عايزين انت بتقول لي على الالم انا بقول لك عشان كده ما ينفعش نستعمل مسكنات او نتكلم كلام عشوائي لازم ن- نشوف ايه سبب ده بالظبط بعد ما نطمن على الحمل واذا كان في سبب واضح قدامنا يبقى آه، نحاول نتجنب المسكنات او الادوية في اول ثلاث شهور اذا امكن هذه النصيحة اللي انا عايز اوصلها لك ماشي بارك الله فيك شكرا يا دكتور تحت ربنا أمرك.
يبارك فيك. شكرا يا دكتور.
فبالنسبة الحقيقة ل آه، أستاذ محمد من بورسعيد محمد السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا محمد أؤمر في يا دكتور مشكلة البراز بت- ممكن اقعد يوم لما بتبرز ماشي ايه بتقول ايه معلش آه، علي صوتك ماله يوم ممكن يوم ولما اتبرز تاني يوم يعني تقصد عندك إمساك ولا ايه ايه تقصد ان انت عندك إمساك مش عارف
والله آه، ممكن تستعمل ملين او تاخد آه، يعني سلطات خضروات خس بروح آه، الحمام آه، بنزل- نعم بنزل المني
اه هو اللي انت بتقول عليه ده بيبقى احتقان في البروستاتا واخد بالك وبينزل افرازات غدد تناسليه وبروستاتا وده بنسميه ودي وده مش بيحتاج اغتسال ده بتتطهر منه زي البول بالظبط وعلاجه ان انت بقدر الامكان يا محمد اذا كنت انت شاب او كبير في السن ما تفرقش لكن آه، ما تشوفش الافلام ولا المجلات ولا الأش- المناظر المثيره عشان ما يحصلش ايه آه، آه، افرازات غدد تناسليه كتير وتتخزن جوه وبتطلع اثناء الضغط على البروستاتا لما يكون عندك امساك او حاجه بالشكل ده فطبعا ده ممكن يقل لكن مش هيتمنع لكن اللي احنا بن بن بنقول عليه ان انت تحاول تمنع الاثاره الجنسيه تماما عشان ان شاء الله الاحتقان ده ما يسبب لكش مشاكل بعد كده سواء كان في العلاقه الزوجيه او في الانجاب او ما يكونش في التهابات او يكون في قذف مبكر لا قدر الله انما النزول ده لوحده ما ي- يعني ما تقلقش منه معانا محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا محمد ازيك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا بك يا دكتور اهلا لو بيك سمحت استفسر آه، زوجتي آه، في الشهر الرابع الحمل طيب الحمد لله وعايز اعرف اللي هي التطعيم بتاع اللي هو التيتانوس او حاجه زي كده باخدوها في المستشفيات امتى بالظبط؟
التطعيمات حضرتك بتبقى في الوحدة الصحية وفي كراسة كده بيدوها لك وفيها جدول ولازم حضرتك تلتزم بيه وده سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل طب ليه مواعيد معينه يعني طبعا طبعا ليه مواعيد ومكتوبة النهاردة لما بتيجي تطلع لابنك ده آه، لما تطلع لابنك ال- ال- ان شاء الله اللي هو ال- البطاقة اللي اسمه ال- شهادة الميلاد بيدوا لك ال- ال- ال- ال- ال- ال- البطاقة دي اللي فيها المواعيد التطعيمات وكل حاجة
ما انا ب- حبيت استفسر برضه اكتر آه، مثلا يقول لك ده مثلا اول اتحرك الجنين في الب- في بطن امه وبتاع الحاجات دي.
لا لا لا هي هي بتتابع مع دكتور نسا ولا لا ايوه بتتابع مع دكتوره طيب اذا حضرتك مفيش اي مشكلة عندها تحتاج كده لكن انا بقول انه اذا ده انت بتتكلم على الابن فان شاء الله لما يتولد باذن الله هيبقى مع شهادة الميلاد بيدوا لك كراسة صغيرة كده فيها مواعيد التطعيمات اللي انت لازم طيب تروح السؤال الثاني معلش إن اتفضل، هي اتفضل.
الدكتوره مم.
آه، قالت لها ان انت عندك آه، نقص في الحديد امرها سهل يعني طبعا لا مانع ان هي بتديها ادوية تعوض النقص ده وده ما فيهوش اي مشاكل
طب بالنسبه لاكلات في الحر يا دكتور مثلا والله يعني لا يفضل في الحمل والكلام ده ال- ال- تقصد الاكلات ال ال- الح- ال- اسمه ال- الشطه وكده مش كده ايوه ايوه يا دكتور يعني متهيألي لا يفضل يعني
شاكرين جدا تحت امرك يا فندم شكرا يا دكتور اهلا بيك أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيوة يا دكتور أنا كن أنا جوزي تحليل السائل المنوي بتاعه آه، مليون عندك كام سنة يا ستي لو سمحتي أربعة وعشرين بقالكم قد ايه متجوزين سنتين ونص سنتين ونص والتحليل السائل المنوي مليون أيوة وعملناه متكرر كل مرة بيطلع نفس الرقم لا أحيانا يطلع ستة مليون وتلاتة مليون طيب اشعة الخصية اخبارها ايه كويس طيب الهرمونات آه، كل تحاليله كويسة ما عدا اللي هو تحليل الهرمونات سليمة أيوة طيب اه و- اتفضلي عملنا حقن بس ما نجحش حقن مجهري أيوة العلاقة الزوجية طبيعية إيه، كويسة أيوة مفيش أي مشكلة فيها لا.
هو مدخن لا
آه طيب كان عمل كان جاله أي التهابات أو كده في البروستاتا أو عندك أو عنده التهابات في
لا.
النسا لا مفيش أي التهابات أيوة تمام احنا نجرب الحقن تاني ولا والله لا مانع والحمد لله أنت عندك 24 سنة وأعتقد إن الحقن المجهري طبعا بيبقى في سنك ده آه إن شاء الله نتائج كويسة جدا طب هو فشل ليه المرة اللي فاتت نعم فشل ليه والله شوفي حضرتك هو بالنسبة للنسب العمل العالمية يعني يعني مثلا الموقع اللي انا بقول لك عليه ده اللي هو بيسموه UpToDate اللي بيكلمك عن بيقول انه ال ال النسب حدود 20 ل 40% يعني يعني عايز اقول انه مسألة الحقن المجهري وهي دي القضية ان احنا ازاي ان احنا نجنب الناس يعني احنا قلنا باستمرار بنقول انه العلاج الطبي المقدم في عياداتنا يجب ان يكون عشر انواع من العلاجات آه، اخرهم الدواء والجراحة ثم في الموضوع الح- الحادي عشر ده اللي هو الاخصاب وسائل الاخصاب المساعد يعني احنا اذا قلنا ان احنا العلاج بالتعليم وتصحيح مفاهيم المريض العلاج السلوكي علشان نصحح او نع- نغير نمط حياة المريض حتى يمكن تحسين خصوبته وصحته الجنسية العيا- ال- ال- العلاج الوقائي علشان نتجنب عوامل الخطورة اللي ممكن تؤثر على سواء كان في بيئة العمل او في آه، ال- التدخين او المخدرات او سلوكيات المريض اللي بياخد هرمونات او مسألة ال- ال- ال- الملابس الضيقة مثلا او الجو الحر الشديد او بيشتغل سواق او كلام من ده فمسألة تج- تجنيب المريض آه، آه، آه، عوامل الخطورة اللي ممكن تؤثر على الخصوبة بعد كده بنقول علاج الزوجي والجنسي طبعا بالنسبة لل- للعقم ان احنا بنحاول نظبط توقيت ال- ال- العلاقة ال- الزوجية ده مهم جدا جدا بالنسبة لنا لانه آه، يعني يمكن مش قضية ال- العدد والكلام ده يعني كل ال- ال- تحليل السائل المنوي ده بس- بالتأكيد هو يعني مؤشر آه، آه، آه، مبدئي لحالة ال- آه، آه، بيوضح لنا حالة المريض لكن ده مش معناه انه اللي اقل من كده ده ما يخلفش او ده مش معناه وده اللي لازم كل الناس تعرفه سواء كان يعني زملائنا الاطباء او ال- ال- يعني احنا شفنا حالات يعني آه، ممكن تجد نفسك آه، آه، ممكن تقول مستحيل يخلف لكن بيخلف ويخلف طبيعي استاذ صلاح مدام صباح
السلام عليكم
عليكم السلام
ايوه يا دكتور سامعك يا فندم اتفضلي
لو سمحت يا دكتور احنا عملنا حقن مجهري مرتين ايوه
وما نجحش
حضرتك عندك كام سنة؟
آه، آه، 35 35 سنة والمشكلة إن يعني عندك المرض عندك انت ولا عند الزوج؟
آه، عندي انا وعند الزوج حضرتك الاتنين بقالكوا قد ايه متجوزين؟
بقالنا خمس سنين بس جوزي يعني سبق له الزواج قبل كده مرتين يعني له 16 سنه
طيب انت عارفة تحليل الزوج شكله ايه؟
اه حضرتك عارف آه، العدد 60 مليون والحركة ضعيفة كانت 15% وبعد استعمال العسل يعني آه، بقت 25%
تمام طيب اه السؤال حضرتك
السؤال لحضرتك احنا عملنا الحقن المجهري مرتين وما فيش نتيجة نعمل التحليل ما يطلع ما فيش حمل
تمام
فمش فعايزة تعرفي ايه السبب يعني آه، حضرتك ال- لما بياخد العينة في المعمل العينة قليلة جدا
تمام فعشان كده ما بيجمدش
لا العينة العينة دي يا مدام صباح ما بتفرقش معانا خالص احنا بس بناخد آه، آه، افضل الحيوانات المنوية المتاحة وبنحتاج عدد قليل يعني مش معناها ان احنا فالقضية مش قضية ال- ساعة الحقن المجهري ده مش هي دي ال- المشكلة لكن برضو برجع اقول تاني انه انه النتائج الحقن المجهري وده اللي احنا عايزين نأكد عليه انه احنا لابد نتجنب هذه الامور يعني لازم نستنفذ كل الوسائل المتاحة كل ما أمكننا من علم وخبرة علشان نحسن خصوبة الزوجين زي ما قلنا في العلاج الوقائي والسلوكي والعلاج الزوجي والجنسي ونحاول نعمل الكلام ده وزي ما بقول انه مش معنى انه الحيوان المنوي ق- قليل او العدد قليل او كذا فده معناه ان احنا ده مش ممكن يحصل حمل هذا الكلام غير صحيح ويعني لابد ان احنا نستنفذ كل الوسائل ونأخذ بكل الاسباب اللي ممكن تحسن ال- فرص الحمل للزوجين حتى لو كان المشكلة موجودة عند الزوجين أو أحدهما وبعد كده زي ما بنقول أنه النتائج أصلا في حوالي من 20 ل 40% فطبعا آه، تكرار ال- الحقن المجهري هو اللي بيبقى الحل معانا اتصال أم عبد الله السلام عليكم معانا اتصال أم عبد الله أم محمود معانا أم محمود معانا
ايوه اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور انا عملت وعلي صوتك شوية لو سمحتي لو سمحت يا دك... عملت تحاليل والدكتور قال لي عندك تكيف رمضاني عندك إيه؟
تكيف تكيس تمام
ف... فحجم التكيف مش عارفه هو قال لي كبير بس مش عارفه طيب عندك كام سنة يا يا ستي؟
عندي 30 عندك 30 طيب هو الكلمة اللي عايزة أعرفها هل الدكتور هل الدكتور قال لك الحمل الطبيعي بالنسبة لك ممكن ولا غير ممكن؟
لا انا كنت انا اساسا مخلفه يعني ما انا عارف انا بسأل في الوقت الحالي هو شايف ان انت عندك مشكلة تمنع الانجاب الطبيعي ولا قال لك انه ده في ممكن لا انا خدت منشطات قبل كده كتير
طيب الزوج عنده مشكلة ولا كويس ممكن اه الزوج عنده مشكلة ولا كويس لا ما ما كشفش اصلا ما كشفش اصلا لا طبعا لازم يكشف لازم يكشف لانه الانجاب ده علاقة بين زوجين فلو كان في امكانية ان احنا نحسن خصوبة الزوج لو كانت قليلة او حتى يعني زي ما بنقول ندي منشطات او شيء من هذا القبيل فده لا شك ممكن يتغلب على المشكلة اللي عندك فلازم نعمل بتكلم على موضوع التكيس يا دكتور ما انا بقول لحضرتك التكيس هل ده ممكن يروح بالعلاج عادي التكيس ده انا ما اقدرش احكم عليه لانه مختلف ودرجاته مختلفة واماكنه الاماكن اللي بيبقى فيها هو مختلف 11.20
نعم النسبه بتاعته
بتقولي ايه حضرتك 11 مم.
فاصل 20 طيب هو الدكتور المعالج قال لك ايه دكتور النسا طيب قال لي قال لي حجمه كبير طيب يعني اذا هو شافه ان حجمه كبير انا عايز اقول انه انه بقدر الامكان يعني طبعا آه، يعني ال- اذا كان في امكانيه ان احنا آه، زي ما تقولي لو نعمل حقن مجهري ولا ما ينفعش لا ما ينفعش
طيب يبقى اذا مفيش مانع ابدا ان احنا نعمل تحليل سائل منوي للزوج طب يا دكتور لو سمحت انا هقفل عشان مش سامع حضرتك كويس طب اتفضلي ف آه، يعني احنا بنقول انه ال- الانجاب علاقة بين زوجين ويعتمد على محصلة خصوبة الزوجين بمعنى انه لو كان عندي ال- الزوجة قليل الخصوبة شوية ممكن بالتأكيد لو شفت الزوج وعملت له تحاليل اعرف لو كان في امكانية ان احنا نحسن الخصوبة ولا لا او لا قدر الله في مشكلة اصلا فده طبعا يستلزم هذا الكلام طالما نحن بنفكر في الانجاب السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور خالد اهلا وسهلا اتفضل ازيك يا دكتور اهلا وسهلا والله يعني قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق الله العظيم نعم سؤالي سيادتك طبعا أقدمت على يعني عميل طفل أنابيب نعم.
زوجة وهي تبلغ من العمر أربع- أربعة وأربعون عاما نعم أربع أو أربعة وأربعون عاما نعم فطبعا عملنا التحليل الأول فطلع النسبة عالية نعم فالدكتور طبعا قال لا ما ينفعش عشان السن قد كبر نعم ولكن في في سوهاج يعني في مركز أو في مستشفى هذه المستشفى متخصصة لإجراء مثل هذه العمليات فوق سن الأربعين هل بس مش عايزين نذكر اسماء مستشفيات لو سمحت طيب الفكرة انه ال- الكلام الحقيقة طبعا الاستاذ اشرف جزاه الله خيرا يذكرنا بقانون مهم جدا جدا جدا وانا طبعا انا لما باجي هنا بكون محضر موضوع عايز اتكلم فيه لكن لا شك انتوا لكم اولوية في الرد على استفساراتكم وتساؤلاتكم والواقع انه فعلا القانو- قوانين الانجاب ليست كلها بشرية بحتة ولن تكون ولا بد أن نعلم طبيعة المرض اللي احنا بنتعامل معاه سواء كنا أطباء أو مرضى وانه مصادر العلم بالنسبة للطبيب ال evidence based او الم- ال- الاطباء وبعدين بيقول لي في اتصال انقطع الاتصال طيب اذا ممكن تدوني فرصة ل- ارد على ال- الناس اللي فاضلة او زي ما انتوا عايزين فاحنا بنقول انه ال- ال- ال- الفكرة انه مسألة القوانين الانجاب ليست كلها بشرية ولا بد ان نعلم ان الانجاب يحتاج الى قدر يعني امر الهي من الله سبحانه وتعالى وليس لها لهذا الامر دخل فيه كل البشر وكل الاطباء من هنا حد يوم القيامة لن يتدخلوا ولن يستطيعوا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهناك قوانين evidence based لابد أن نعترف بها كأطباء إذا كنا مؤمنين إنه القرآن آه، وصحيح السنة ده من قوانين الطب الصحيحة التي يجب أن نستفيد منها الأخ أشرف ذكرنا بآية مهمة جدا حقيقة طبعا أنا في الخلاصة عايز أقول لكم أنه عملوا تجربة في أمريكا في شيكاغو تجربة الدعاء آه، على فكرة الكلام اللي احنا بنقوله ده مع شديد الأسف يعني الإنسان الحقيقة طبعا يعني عقله يشت كيف أن هؤلاء يعني يستفيدوا من هذه الأمور وإحنا أصحاب العلم ده وأصحاب الكنز ده ضايع مننا راميينه ضايعينه المهم هم قال هم بيعملوا دلوقتي في المستشفيات حاجة اسمها أقسام الدعم الروحي أقسام الدعم الروحي عملوا تجربة تجربة دعاء رب الكون دعاء رب الكون قالوا المرضى دول ممكن يكونوا أي حاجة بس إحنا هنجرب تجربة في العلاج بتاعهم يدعوا يتوجهوا إلى رب هذا الكون الذي هو الله سبحانه وتعالى طبعا الكون ده له إله خالق عظيم لا شك في هذا ولا يمكن أنه في عاقل يعني ي- يخالف هذه الحقيقة فهم عملوا تجربة على الناس دول على اختلاف أديانهم وتوجهاتهم وأو كملحدين أو مؤمنين أو غيره الدعاء رب الكون التوجه لرب الكون بالدعاء والتضرع والإلحاح وجلسات متتالية وجدوا أنه كثير من هؤلاء المرضى يشفوا من أمراضهم المستعصية التي لم يجدوا لها علاج هم عندهم ده الكلام ده فين؟ في شيكاغو وكانت النتيجة أنه كان في 17 واحد أسلم بسبب التجربة دي لأنه طبعا إحنا ال- ال- الدعاء الرب الكون ده اللي إحنا بنسميه دو- يعني توحيد القصد والطلب ندعو الله سبحانه وتعالى ونتوجه إلى الله بالدعاء والإلحاح في والتضرع حتى يعني يستجيب لنا بإذن الله أم أم إسلام أبو إسلام اتفضل يا أبو إسلام السلام السلام عليكم عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام
لو سمحت يا دكتور انا كنت متجوز بقالي 12 سنه وعندي متجوز بقالك قد إيه لو سمحت معلش ها ودلوقتي يعني ب- ما- ما حضرت- ما حدش حمل من ايه من 12 سنه أنا أنا مش سامع كويس يا أبو إسلام أنا مش سامع كويس ايه علي صوتك شوية لو سمحت بقول لحضرتك آه
انا عندي عيل عنده 12 سنه طيب ومن 12 سنه لا ما جبتش لسه لغايه دلوقتي طيب زوجتك عندها قد إيه عندها 28 سنه طيب ا- ا- أنت الزو- الزوجة سليمة ولا عندها حاجة لا عملت عمليه منظار قال لها انت عندك انسداد في الانابيب انسداد في الأنابيب يبقى حقن مجهري على وتكيس عندها تكيس يبقى حقن مجهري على طول حضرتك ت- انسداد على الناحيتين لا ده المنظار من قريب ولا- المنظار من قريب من شهر كده فات بسأل حضرتك الانسداد على الناحيتين ايه الانسداد منظار يا دكتور
الانسداد موجود على الناحيتين إذا كان انسداد الأنابيب على الناحيتين بالتأكيد دكتور النساء المعالج إذا كان شايف إنه مفيش أي آه، إمكانية طبعا هيبقى الحل هو الحقن المجهري آه، بلا شك فعايزين نقول إنه آه، المسألة إنه طبعا إحنا آه، زي ما بدينا معاكم إنه إحنا بيحتاج ب- بنحتاج بصحيح إن إحنا نلتزم بالقوانين والقواعد الطبية وزي ما نصحت زملائي جميعا ان هم يشتركوا في موقع UpToDate علشان ي- ي- يصح- ي- يحدثوا معلوماتهم الطبيه باستمرار ونغير المفاهيم الخطا اللي عندنا ونعتمد ايضا على انه القران وصحيح السنه وال- و- وصحيح السنه والاديان السماويه من ال evidence based science من العلوم الصحيحه الموثقه المبنيه على دليل فربنا سبحانه وتعالى لما يقول ادعوني استجب لكم يبقى هذه قانون هذا قانون وهذه حقيقه علميه صحيحه لابد ان نعمل بها ولا بد ان نرشد المرضى اليها لما يكون عندي مريض اقعد اديله علاجات خمس وست وعشر سنين طب عشان ايه ويقول نصبر وبهدوء ومش عارف ايه ويقول الكلام ده طب وبعدين لحد امتى هذا الكلام مخالف للقواعد ال- العلميه ويجب ان حضرتك تعرف انه العلاجات العشوائيه دي ما تستعملش كل المد المده دي كلها او انت بتدي له هرمونات وهو مش محتاج اصلا لكن عندك بدائل ما هي البدائل ان انت تقول له لابد ان تعلم انه ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يبقى إذا عرفنا من الآية دي أن هناك قانون هناك حقيقة علمية بتقول أنه ك- أن التوبة النصوح وكثرة الاستغفار تؤدي إلى الإنجاب تؤدي إلى الإنجاب ليه الكلام ده؟ لأنه الإنجاب ده ليس هو لا لا حيلة فيه للأطباء وحدهم يعني القضية ما هياش مثلا زي خراج بتفتحه أو حصوة بتشيلها لا ده الموضوع مختلف خالص وهذا الكلام لابد أن يفهمه المرضى ولابد أن يعوه جيدا أنا أقعد طول عمري خمس ست سنين بصرف وعمال وبيع عفش بيتي وأعمل وأسوي ومانيش عارف المرض اللي أنا بعالجه ده إيه والعلاجات اللي باخدها دي أصلا غير مستندة على دليل علمي صحيح وعندي البديل وعندي الدليل عندي ال- ال- ال- ال- البديل الصحيح الموثق المبني على دليل يبقى اذا الاستغفار ر- الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بيقول ايه داوا مرضاكم بالصدقه يبقى اذا الصدقه من أسباب الشفاء بإذن الله يبقى الواحد يكسر من الأعمال الصالحة ويتوسل إلى الله بها في ال ال بال بال وبالدعاء زي ما قلت لكم التجربة اللي اتعملت دي عملوها على ناس غير مسلمين وغير مؤمنين لكن كانت النتائج الحقيقة مبهرة لأنه بالفعل رب هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى ويقدر الأقدار ويسبب الأسباب وهو الذي يأمر بنفخ الروح في الجنين وهو الذي يهب الجنين مقومات الحياة علشان ينمو ويكبر حتى يولد طفل حي يرزق ويعني قرارات لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فكيف تلجأ للأطباء فقط فإذا كانوا يقولون من ضمن القواعد العلمية أنه في البداية أنه طبعا كل الناس لا الست تروح الأول يقول لك خطأ هذا الكلام خطأ يجب أن الزوج يروح أولا وده طبعا احنا موافقين عليه وده صحيح لازم الزوج هو اللي يكشف الاول وبعدين الزوجه لكن اللي احنا عايزين نضيفه دلوقتي بقى وعايزين نفهم الناس ان لابد الزوجين يلجأوا الى الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علي وعليكم جميعا فلابد الزوجين بداية أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل الأطباء لأنه إحنا بنتعامل مع مشكلة مختلفة مرض مختلف طبيع له طبيعة مختلفة تماما عن كل الأمراض قضية الإنجاب لا تتوقف على عند حدود البشر إنما هي هناك قوة إلهية تتحكم وتهيمن وزي ما قال الأخ العزيز أشرف جزاه الله خيرا يهب لمن يشاء لمن يشاء خد بقى لمن يشاء للي هو عايزه هتقول لي عنده حيوانات منوية ما عندوش حيوانات منوية واحنا شفنا بعنينا وشفنا بعنينا يعني ما تقولوليش كلام بي... لا هذا الكلام عايشناه لمسناه كم من المرضى ما عندوش حيوانات منوية نهائيا وأنجب وبدون حقن مجهري هذا الكلام طبعا بالنسبة للبشر فوق طاقة البشر لا يستطيع البشر إنما هو لما إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون هذا الكلام هذا هو الأمل الذي يجب أن يعطى للمرضى مش بعض الأطباء يقول لك آه ونصبر وبهدوء وناخد براحتنا وسنين ونستعمل علاجات معرفش إيه يقول لك عندي العيانين كلهم كذا طبعا هذا الكلام مخالف للقواعد الطبية تماما فإذا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فقال لك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا الله يعني إيه ده قدرة مطلقة طاقة يعني سبحانه وتعالى يعني إيه إيه قوة وقدرة مطلقة ولا, ولا, ولا يعني إذا أراد شيئا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فهو سبحانه وتعالى الذي يعطي الإناث ويعطي الذكور أو يعطي الإناث مع الذكور وبعدين قال لك ويجعل من يشاء عقيما يبقى إذا لازم نفهم أن النهاية الخلاصة إيه انه ممكن سبحانه وتعالى وشفناها برضو كتير وعايشناها هل العقم معناه ان يكون في مرض لا ليس العقم معناه ان يكون الشخص مريض وده برضو من المفاهيم اللي احنا نفسنا نصلحها عند الرجال والنساء طبعا وكل الناس انه المرض مش معنى ان انت عندك مشكلة في العلاقة الزوجية او عندك مشكلة في الانجاب معناها ان انت مريض وان ده سبة وان ده شيء مشين او كذا هي قدر الله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وكلنا يبتلى وكل الناس تبتلى فلا يمكن أن يختار أحد نوع البلاء اللي هو بيبتلى بيه فعشان كده بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسبب وهو خير ليك إذا كنت مؤمن وعجبا لأمر المؤمن ان أمره كله له إيه خير فإذا مسألة ان انت يعني تقول يجعل من يشاء عقيما دي لا تعني أبداً ان احد الزوجين او كليهما عنده مشكلة كم من الناس وكم من المرضى كل التحاليل والفحوصات وشيء كله سليم احنا بنقول كاطباء وهذا واجبنا لابد ان نؤكد عليه ان احنا يجب ان نجتهد ويجب ان نشارك في البحث العلمي ويجب ان نبع نبذل كل ما نستطيع حتى نساعد المرضى بتوعنا وده شغلنا ودي الامانة لكن عايز اقول انه في النهاية انه القضية ليست بايدينا لانه ربنا سبحانه وتعالى اذا قدر انه يجعل من يشاء عقيما لكن طبعا الامل موجود ولا يرد القضاء الا الدعاء يعني ليس معنى ان انت تسمع الكلام ده معناها ان ربنا كتب لا هذا الكلام غير وما, وما أدراك يعني انت تعرف منين انه سبق القلم او انه قدر عليك ان تكون عقيم صحيح هو الذي يجعل من يشاء عقيما وبالتأكيد مش ده معناه ان انت مريض يعني مش معنى انت بتروح دكتور ذكور عشان كذا معناها ان انت مريض ابدا ابدا مش بالشرط مش ضروري ابدا ممكن تكون سليم تماما وما عندكش اي حاجة انما هو قدر الله سبحانه وتعالى الا تنجب من هذه وهي لا تنجب منك وقد يحدث الطلاق وبعدين توصل نفسك تزوجت بغيرها وهي تزوجت بغيرك وانت تنجب وهي تنجب يبقى اذا القضية هي مش مش مسألة انه مرض او شيء من هذا القبيل اللي احنا بن بنستحي منه او او ند او او يعني ناخذه بانه شيء مشين هذا الكلام غير صحيح ولا يرد القضاء إلا الدعاء ولا وكما قال صلى الله عليه وسلم أنه الدعاء والقضاء يتعالجان في السماء أيهما يعني أقوى يغلب يعني أنت تدعو وتتضرع والقضاء ينزل والدعاء يصعد إلى إلى الله سبحانه وتعالى فكلما كان في إخلاص وفي يعني تضرع وكان في طبعا توبة نصوح واستغفار ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية والشفاء العاجل من كل داء والتوبة النصوح بإذن الله والاستغفار والدعاء لأنه دي طبعا منح يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء طبعا أسألكم جميعا أن تدعوا لي بالشفاء وتدعوا لجميع إخواننا المشاهدين بالشفاء والإنجاب والسعادة في الدنيا والآخرة أنا بعتذر برضو لأنه كان في موضوع مهم كنت عايز أكلمكم فيه موضوع الأخ محمد اتكلم على احتقان البروستاتا أو العادة السرية والكلام ده أرجو أنه له تساؤل ممكن ياخد تليفوني من الكنترول ويكلمني مباشرة آه بشكركم جميعا على حسن الاستماع وألقاكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته